بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اخد نص ساعه كده وبعدين نعمل اجتماع صلاه عشان وحشتنا الصلاه معاكم عشان ما زال قلبنا وجعنا على بعض الايه الحالات اللي بتحصل لسه في الصعيد والديول اللي يعني الفترة اللي فاتت وإن كنا شايفين إيد ربنا وفرحانين بتدخله لكن لا يخلو الأمر من هموم أحبائنا اللي ما نقدرش نغمض عينينا عنها لكن عاوز اكلمكم في موضوع كده كنت بتكلم فيه بره وبعدين قلت لا ما انا عاوز اقوله كمان لاولادنا هنا توقف عن التشاؤم الحقيقه كميه تشاؤم السنتين ثلاثه اللي فاتت يعني كادت تضيع خالص فضيله الرجاء من الكنيسه فتعالوا نفكر في الحكايه دي ازاي الواحد يغير طبعه او نظرته السوداويه المتشائمة إلى نظرة كلها رجاء نظرة مسيحية بداية كده نبتدي بوعد جميل في كورنثوس الثانية أربعة بالمناسبة كورنثوس الثانية دي من أكثر الفترات العصيبة في حياة بولس بولس وهو بيكتب الرسالة دي كان متبهدل كان تعبان جدا مشاكل جوه ومشاكل بره بشكل مكثف إنما الرسالة دي بالذات والإصحاح ده بالذات قال فيه تعبير جميل قوي قال لا نفشل ولا نفشل بصوا للي فاهمين English معلش we do not lose heart هي لا نفشل معناها لا لا يعني ما بنتشائمش او ما بنضطربش هي مش مجرد الفشل الحرفي لا يعني مش هننزعج مش هنيأس مهما حصل مش هنيأس هي معناها كده يقول من أجل هذا إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل يعني بدل ربنا ادانا خدمة يبقى نفشل ليه مش شغله مفيش فشل في الشغل مع ربنا ده شغله هو في حاجة اسمها ربنا يفشل مفيش حاجة اسمها كده طب احنا شغالين معاه يبقى لا نفشل فبيقول بدل من رحمته شغلنا معاه يبقى مفيش فشل في سكتنا او مفيش يأس في سكتنا في نفس الإصحاح يعيدها تاني ويقول ايه لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما يعني إيه؟ يعني هو بيقول مش معنى أن الظروف الخارجية ملخبطة يبقى ده فشل لا ولا معنى أن الصحة ملخبطة ولا الخسارة مادية ولا في من ولادنا يعني استشهدوا لا ده كل ده مش فشل ليه؟ لأن شايفين قصاد ده كله في حاجة بتكبر وحاجة غالية جدا بتكبر أن الإنسان الداخلي يتجدد كلنا بنكبر روحيا كلنا بنقرب من السماء كلنا بنستعد للملكوت وده أهم كتير قوي من قولة خسارة مادية ولا مبنى كنيسة اتحقق ولا كم واحد من ولادنا سبقونا للسماء لا لا ده لا نفشل لا ده مش فشل we do not lose heart مش هنفقد املنا ولا رجائنا ابدا ولا نفقد قلبنا قلبنا اللي كله رجاء مش مسموح نفقده لانه في جوه حاجه بتحصل ما حدش يقدر يمسكها ما حدش يقدر يوقفها هي علاقتنا بربنا وانساننا الداخل يتجدد يوما فيوم اللي درسوا معانا زمان سفر أرمية أو سفر عاموس الاتنين دول فيهم سؤال بيتكرر اسمه ايه ربنا اللي بيسأله أرمية ماذا أنت رائن نفس السؤال قاله العموس في فترة أخرى ماذا أنت رائن رائن من الرؤية شايف إيه شايف إيه دي هو سؤالنا الليلة دي لأنه شايف إيه على أساسها مخك وقلبك بيتظبط بمعنى لو أنت شايف أنه الناس دي ضاعت بلا رجعة يبقى مخك جمع أفكار يائسة وقلبك اتقبض وبقى مهموم ومغموم لأنك أنت شفت اللي راح ده اللي بعد ده مش هيرجع لو أنت شايف بعينك إن اللي راح ده هيرجع وربنا مش هيسيبه يروح لازم هيرجعه هتلاقي أفكارك كلها رجاء وهتلاقي قلبك مرتاح ليه؟ اللي راح يرجع واللي اتكسر يتصلح واللي بيحصل لازم هيقلب خير زي ما ربنا عودنا ماذا أنت رائن هي تعتمد على نظرتك تعتمد على نظرتك أديكم مثل التلاميذ في المركب بيغرقوا شايفين ايه شايفين بحر عالي وموج شديد فضلوا شوية محافظين على رؤية انه لازم ربنا هيتدخل وده كان مخليهم ايه يجاهدوا يتجدفوا يعني بيحاولوا ايه يحفظوا المركب عايمة وبعدين لما تأخر زيادة الرؤية اختلفت شكله زعلان مننا شكله غضبان علينا شكله فرحنا بالخمس خبزات وقال كفاياكوا كده بقى نخلص منكم شكلنا ابتدى مخهم بقى ايه شافوا ان الحكاية قلبت غم ومفيش استجابة وقفلت فطبعا العقل ضلم والقلب ضلم والكآبة دخلت شافوا المسيح جاي على البحر ماذا أنت رائن المفروض نقول خلاص الفرج لا من كتر الحزن ظنوه خيالا استبعدوا النجاه وقالوا احنا بزبق شكلنا بنخرف شوفوا يبقى انت شايف بس انت شايفها بطريقتك بتسقط يأسك على ما تراه حتى بادرة الأمل بتقول لا لا ده وهم ده ده وهم يبقى ماذا أنت رائن ده سؤال مهم أوي يا ترى شايف إيه على أساسه يتحدد مشاعرك ويتحدد عقلك فأرمية واحد يقول صارت كلمة الرب إلي قائلا ماذا أنت رائن يا أرمية فقلت أنا رائن قضي لوز فقال الرب لي أحسنت الرؤية لأني أنا ساهر على كلمات اللي أجريها هو شايف حاجة زي أرض قحط بس جوه الأرض الجدباء دي في قضيب لوز طالع لوحده كده هو لو علق وقال أنا شايف أرض بور مهجورة يبقى إيه كئيب ويائس إنما هو ما شافش الأرض دي شاف الأمل شاف قضيب لوز شاف حاجة طلع حلوة وسط عالم كله ملخبط فربنا قال له شاطر مرة دي قال له برافو عليك ليه كنت زي اللي عاوز يقول له ما كنتش عاوزك تقول شايف أرض بور كنت عاوزك تجاوب الإجابة دي لأن الإجابة دي معناها إيه يا أرمية أنا سهران على كلامي أنا ساهر على كلماتي لأجريها يعني يا أرمية مهما لقيت أن الكلام مش جايب نتيجة ما تزعلش في أضيب لوز في حاجة هتطلع حلوة أنا سهران على كلامي هيعمل تأثير يجوز أنت بتخدم في عيلة بقالك كذا سنين ما, بيت ما بيتحركوش من مكانهم ماذا أنت رائن بور لا لا بص على أضيب اللوز أنا سهران على كلامي إذا كنت أنت قلت الكلمتين ومشيت أنا شغال بيهم بقى أنا هجريهم لغاية ما يطلعوا ثمر وبعدين قال له طب شايف إيه تاني ماذا أنت رائن قال له شايف قدرة منفوخة وشها من ناحية الشمال فقال الرب لي من الشمال ينفتح الشر يعني إيه مش معنى أنك تكون عندك رجاء أن ده معناه يا أحبائي أنك غير واقعي خلي بالكم الحتة دي لما واحد يلاقوه متفائل زيادة بلغة الناس متفائل يقولوا له أنت مش واقعي هنا هو بقية الصورة شايف قدرة قدرة طالع منها هبو كده من ناحية الشمال دي إشارة أنه بابل جايين مملكة بابل جاية هتدك أورشليم فهو قال له أنا سهران على كلمتي أجريها دي حقيقة ودي تدي رجاء لكن واقعيا كمان في أيام في وقتها كانت صعبة وهيحصل تأديب شديد قوي للشعب فإذا ليس الرجاء معناه عدم الواقعية لا يبقى عندك رجاء لكن شايف عارفين زي إيه دلوقتي لما نقول كل اللي بيحصل خير هل ده معناه إن إحنا مش شايفين 100 كنيسة اتحرقوا لا شايفين ومش شايفين إن كام أم قلبها تقطع على أولادها أو جوزها اللي راح لا لا شايفين وحاسين احنا واقعيين ولكننا نرى بعين الرجاء ان ربنا بيعمل حاجة اكبر من ده كله وبيجدد النفوس من جوه وبالتالي ماذا انت رائن لا انا رأي اضيب لوز حاجة لوز كده حاجة حلوة طب ما في قدرة بتطلع هبو اه معلش لسه شوية شوية هتتقفل بقها دلوقتي مرة تاني ربنا يسوع بقى قال الرسل مرة أما تقولون أنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد هذا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول أنها قد ابيضت للحصاد في نظر التلاميذ يبصوا على الزرع يقولوا يوه لسه له أربع شهور ربنا يسوع بعينه قال لهم لا أنتوا نظركم مش مظبوط ده أنا شايفه مستوي ابيضت للحصاد كانوا زمان المزارع في مصر تعمل قطن فوانت ماشي من بعيد قوي تلاقي الايه المزرعه كلها ابيضت ابيضت هنا يعني بمعناها خضأت اثمرت يعني فقال لهم لا انتوا نظرتكم ليه متشائمه كده انتوا بتقولوا لسه اربع شهور ده انا بقول لكم الناس استوت خلاص ده يلا خلاص على الحصاد اهو الحكايه قربت قوي يبقى هنا ماذا انت رائن رؤيه المسيح غير رؤيه الرسل الرسل شايفين المهمه صعبه والسكه طويله ولسه بدري وربنا يسوع بيقول لا لا ده الحكايه وفعلا في الموقف ده تاني يوم السامره كلها كانت قاعده مع المسيح وكلهم قالوا بالحقيقه انت ابن الله تاني يوم على طول بعد الكلام ده اللي هم شايفين مين يقول السامره دي تعرف ربنا ما فاتش 24 ساعه من هنا تعبير تاني يقول القديس بولس نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى التي ترى وقتية ما تركزش زيادة على اللي شايفه بعينك ركز على اللي انت مش شايفه واللي انت مش شايفه هو الحقيقي وهو اللي هيدوم وهو ده شغل ربنا شوية الأخبار والأسماء وال... يعني لو رجعنا بخيالنا ست شهور بس من النهاردة كانت الأخبار مختلفة خالص مش كده والجرايد شكلها غريب كده والأخ... والتلفزيون شكله غريب ماذا أنت رائن لو قعدنا نبص على الحاجات دي ما كناش نحلم أبدا باليوم اللي احنا فيه دلوقتي مش كده غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى ما تركزش في اللي قصادك ركز إلى ما لا يرى هو ربنا ساكت مش ربنا بيشتغل لو بصيت على يوسف مثلا يوسف في مرحلة لو بصيت عليه تقول مظلوم وتقول الحقيقة مأساة وتقول فين ربنا فين ربنا اللي يسيب إخوات مفتريين يعملوا المؤامرة ويذلوا عيل صغير يا عيني يحرموه من أبوه ويبهدلوه ده أخوهم ويذلوا أب فاضل يعني جابوا أجله بالحركة دي فينك يا رب وبعدين نستنى أسبوع واتنين وسنة واتنين وما فيش حاجة بتتصلح ماذا أنت رائن لا لا بص بس بص الشغل المظبوط ده بيتسوخ وبيكبر وهيطلع حاجة كبيرة قوي ويطلع يوسف في الآخر هو منقذ العالم كله ومنقذ عيلته من الموت هتبص على اللي انت شايفه بعينك بس هتقول يا رب انت غلطان انت مالكش حق انت نسيتنا انت موجود ولا مش موجود لا ماذا انت رائن لو انت عينك جابت الرجاء لو لو توقفت عن التشاؤم وبقى عندك رجاء هتلاقي نفسك شايف حاجة حلوة وهتفضل يقول ايه زي ما قال يوسف في الآخر أنتم قصدتم بي شرا وإيه والرب قصد به خيرا هذا القصد الإلهي عايزين نشوف المقاصد الإلهية يا رب قصدك إيه أنا فهمك أنت بتعمل كل اللي بتعمله عشان ندخل السماء أنا فهمك أنا شايف خطتك عارف أنت بتفكر إزاي أنت تزنق تزنق علينا عشان ندخل إحنا السماء وتكسب على حسنا كمان ناس ما كانوش ايه في الخطة قوي انت شايف موسى في اول حياته شاب مندفع غيور عاوز يخدم شعبه وعاوز يخلص اليهود وبعدين يغلط غلطة في اول خدمته تضيع كل مستقبل خدمته حاجة مأساة ليه يا رب سبته يغلط الغلطة دي ليه سبته ينفعل يمسك المصري يموته ده كان هيمشي كويس قوي ده هو المؤهل أن يقود شعبه ده عنده غيرة على العبرانيين مش عند حد ماذا أنت رائن لا ما تبصش تحت رجليك ما تبصش لمأساة توقف عن التشاؤم ما تقولش يا عيني أهو اللي كنا عشمانين فيه راحت عليه لا استنى ما تعشمش في حد ربنا عارف بيعمل ايه بعد أربعين سنة تكون الحكاية استوت تماما فرعون استوى وموسى استوى وكله مستوي ويجي خلاص هذا مقداره وقت فرعون وجبروته ماذا أنت رائن أنت شايف إيه شايف واحد مفتري طايح في شعب الله ومحدش قادر يوقفه مش ده المنظر حتى لما موسى دخل يقول له يعني يعني اطلق شعبي ليعبدوني ربنا بيقول كده قال له شعبك انت جاي تدلعهم طب نضاعف السخر فموسى جه يتدخل الحكايه باظت خالص ماذا انت رائن رائن ان ربنا بيعقد الامور اكتر ما هي متعقده وبيزود المشاكل اكتر ما هي كتيره استول خلي عندك الرجاء وتيجي ضربه يقولوا بس خلاص كده هنطلع بقى ما حصلش ضربة تاني ضربة تالت موسى ما فيش فايدة فرعون ما بيتعلمش معلش ماذا أنت رائن لا ربنا بيشتغل على كبير قوي ده هي لو طلعت بالسهل كده ما كانتش شعوب الأرض كلها سمعت ده بعد أربعين سنة بتوع رحاب في, في أريحة بتقول لهم أنتوا سمعتكم في كل العالم أنتوا معروف عنكم يا بتوع موسى شعب لا يقهر وكانت هتطلع السمعة دي ازاي اذا كان موسى وشعبه طلعوا من اول يوم لما تلاقي داود مظلوم شاول عاوز يموته ليه يا رب عمل ايه داود وحش عشان شاول يستقصده يقعد 15 سنة مذلول في الجبال وهو ممسوح ملك طب ايه معناه ما كنتش مسحته ملك يا رب حصل ايه كنت استنيت لما شاول مات لا ربنا يمسحه ملك ويسيبه مذلول 15 سنة ماذا أنت رائن يا داود شايف إيه شايف هتفضل بتعبيره فار في الجبل طول العمر يقول لا ربنا وعدني رجائي ملجئي فأنت باصص لإيه تدور الأيام وداود يكتشف إن دي كانت أحلى أيام في الجبال أيام المزامير وأيام الإحساس بوجود الرب ربنا تقدمت فرأيت عن يميني كل حين ماذا أنت رائن أقول إيه تاني مؤامرات ضد دانيال والتلات فتي تلاقي مؤامرة كل شوية لو احنا موجودين في وقت دانيال عمالين نقول له يا رب ابطل مؤامرته ابطل ابطل وكل ما نقول ابطل مؤامرتهم تلاقيها ايه تمشي تمام زي ما هم مرتبين يا رب طب دانيال ما بيغلطش ما عملش حاجة ليه تكمل المؤامرة ويمضي الملك وما يبقاش عارف يتراجع ويمسكوا على دانيال مصورينه بيصلي يعني قعدنا نقول يمكن ثغره كده ثغره كده تقف هنا تقف هنا مش راضي تقف كملت خالص لغايه ما اترمى في جب الاسود طب وماله حصل ايه هيطلع من جب الاسود والعالم كله يسجد لاله دانيال الثلاث فتية نقول يمكن يتراجعوا يمكن الثلاث فتية يساوموا يمكن الراجل يطلع عاقل ويقول لا ما عنديش وزراء زي دول لا ما فيش يمكن عمالة تتعقد تتعقد تتعقد لغاية ما رموهم في النار وفرت ماذا أنت رائن شفت نار عالية ومؤامرات ودسائس و... معلش لازم تبص بعين الرجاء لازم نتوقف عن التشاؤم لأنه في الآخر هتلاقي الصورة اختلفت تماما لو قريت سفر الأعمال هتلاقي مفيش إصحاح مفهوش تعب انت باصص ازاي باصص ان الكنيسه يا عيني في العالم واخد على دماغها كل يوم ولا باصص ان الكنيسه عماله تزحف على العالم وتخلص على كل حال قوما باصص الى كان الرب يضم كل يوم للكنيسه الذين يخلصون ولا باصص الى ناس بتستشهد وبيوت بتتحرق ويعني في الاخر الابديه عماله تكسب اسباب التشاؤم ايه التشاؤم له أسباب كتيرة منها أن الواحد يكون التعود يبقى سوداوي التفكير يعني إيه يميل دايما للأخبار الكئيبة فأول ما تحصل حاجة يقول لا مفيش فايدة أو حد يعيا يقول مش عارف إيه أو أخبار إيه يسودها يعني في ناس كده غاوية تسودها خالص كمان في سبب تاني أن الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس يميل للتشاؤم اللي عنده صغر نفس يميل انه يقول مفيش فايده يميل انه يطلع كده وحاسس انه فاشل مع ان الايه لسه بتقول لا نفش كمان واحد ثالث يعرض للتشاؤم المثالي قوي اللي عاوز الدنيا عشرة على عشرة فتلاقوه دايما متشائم ليه لأنها عمرها ما كانت عشرة على عشرة واحد آخر يعرض للتشاؤم هو اللي يستسلم لإحساس الذنب فواحد يكون يعني كلنا بنغلط لكن عنده إحساس مزمن بالذنب فمتوقع دايما أن ربنا غضبان عليه والدنيا هتجيب أسوأ ما فيها فيكون متشائم بحكم إحساسه بالذنب كل ده مرتبط بسبب أساسي ضعف الإيمان الثقة في ربنا قليلة وبالتالي ربنا يعني مش واضح في شخصيته الحلوة في كرمه في طيبته في غفرانه في أبوته في في هدفه الوحيد خلاص النفوس مش مش واضحة وبسبب عدم الإيمان الواحد يميل للتشاؤم خطورة التشاؤم إيه؟ التشاؤم يخلي الواحد ييأس بسرعة لما تحس إنه الحكاية اسودت قوي أنا اكتشفت كتير قوي من اللي هاجروا السنة اللي فاتت هاجروا بسبب التشاؤم هما ما حدش جه جنبهم بس مجرد تحسبا للي هيحصل كانوا شايفين إنه إيه اللي عايشين في مصر دول إيه يعني مجانين اللي عنده فرصة كان يطلع الحقيقة طلعنا احنا اللي عاقلين نشكر الله مع احترامي لكل اللي سافروا يعني و... وكل واحد ربنا يديله نعمة في مكانه بس آه الموضوع ما كانش كده فساعات الواحد يبقى متشائم بزيادة قوي فيبقى يائس واليأس يدفعه إلى قرارات خطأ التشاؤم كمان يخلي الواحد سلبي يعني ايه ما فيش فايدة يبقى ما تعملش حاجة لكن الرجاء يخلي الواحد إيجابي هنكمل وهنفضل نصلي وهيفضل ربنا موجود وهتفضل كل الأشياء تعمل معا للخير حتى لو مش شايفين الخير دلوقتي لكن التشاؤم بيخلي الواحد يقعد ما يعملش حاجة التشاؤم طبعا بيصيب الإنسان بكآبة بيحس داخليا بقبضة كده وثقل على قلبه من كتر الأفكار المتشائمة بيبقى كئيب تعالوا بقى نختم عشان نلحق نصلي ازاي نعالج التشاؤم نعالج التشاؤم عموما او اي فكر غلط او اي طبع طبع على فكر التشاؤم يعتبر طبيعة لازم تتغير فيك بثلاثة R كده revise resist replace يعني ايه راقب قاوم استبدل الاول راقب نفسك او راجع نفسك الطبع ده فيك قد ايه امتى بتفكر بالطريقة دي امتى مخك بيحوت في اتجاه سلبي كده وتشوف الحتة سودة قوي هل ده في طبعك ولا لا في ناس بطبعها يعني الحقيقة عندهم رجاء عالي يا بختهم بصراحة لكن اغلب الناس ما عندهمش الطبع الحلو ده للأسف بيميلوا إلى يقول لك أنا واقعي هو مكسوف يقول أنا متشائم بس يقول لك أنا واقعي ولما يشوف واحد عنده رجاء يقول ده حالم يعني ده ايه مش واقعي لا هو عنده رجاء فأولا راقب يعني راقب مخك بيروح فين مثلا انت بتفكر في عيالك تقول مش هلاقي اجوز العيال ايه التشاؤم ده يعني انت لما اتجوزت كنت عارف هتتجوز ازاي ما ربنا سندك وبعدين تقول انا مش عارف ادخلهم الجامعه ازاي يا سيدي بقى دخلتهم مدارس بدل دخلتهم مدارس هتدخلهم جامعه واللي شال امبارح هيشيل بكره انما هو يفضل كده وبعدين مش عارف يجوز ولاده يقول ما جابوش عيال ما تطول بالك ما هو بيدور على الحتة السوداء دايما يدور على النكد كده يعني مش مستخسر يقعد فاضي راقب دماغك بتروح فين او مثلا واحد يجي يقول ايه مش ممكن ربنا يقبلني الله ليه يا ابني كده امال بتصلي ليه وبتجاهد ليه وبتتناول ليه وبتخدم ليه يعني ايه مش ممكن ربنا يقبلني راقب مخك بيروح فين طبعا ربنا عاوزك وقابلك وعارف ضعفك وبيستر عليك ومستحملك وبيحبك جدا ومش هيسيبك تهلك بالسهل ابدا يبقى راقب انت بتحدف في انهي حته تاني حاجه قاوم قاوم يعني اقف للافكار دي اتحداها اعند مع دماغك اول ما تلاقيها تحوت الشمال كده وقف بأي طريقة بالصلاة بأنك تتركز في حاجة تاني أنك تحفظ وعود ربنا هنشوف إزاي دلوقتي ثلاثة استبدل يعني إيه غير طبع بطبع طبع التشاؤم بطبع الرجاء لأن الرجاء فضيلة ومن غيره مش هندخل السماء لأننا بالرجاء خلصنا والرجاء المنظور ليس رجاء يعني اللي شايفه بعينك ده ما اسموش رجاء الرجاء حاجة لسه ما حصلتش اللي لسه ما حصلش انك دخلت السماء ده اسمه رجاء يبقى عندك رجاء في دخول السماء اللي لسه ما حصلش ان في ناس راحت ما رجعتش هترجع ده اسمه رجاء اللي لسه ما حصلش ان المشكلة المعقدة دي تتحل هتتحل ده اسمه رجاء ليه اللي انت شايفه ده مش رجاء اللي لسه مش شايفه غير المنظور هو ده موضوع الرجاء فتستبدل فكر التشاؤم بفكر الرجاء نقول تدريب أول تدريب أقوله قل ولا تقل اكتشفوا في علم النفس أن اللي بيقوله الإنسان بيدخل دماغه وبيأثر على مشاعره فيرجع يقوله تاني فالحكاية ايه تلف وتدور جواها يعني لو أنا قعدت أقول ايه مش هروح السما مخي يقول طبعا عشان بتغلط واحد اتنين تلاتة قلبي يكتئب ويقفل ويقرف ويقول مفيش فايدة فاهمين الحكاية لو أنا قلت بنعمة ربنا هروح السما عقلي يشتغل ويقول يلا نزود صلاة شوية قلبي يحس ايه بفرح كده بكرة هنشوف المسيح يبقى ايه اللي انا بقوله بيرجع يخبط في عقلي وقلبي فقل ولا تقل عشان كده عندنا ايه جميلة تقول ايه ليقل الضعيف بطل انا منين طيب ده ضعيف اهو ده الرجاء هو ضعيف لكن لما يقول انا بطل ده مش جنون ده رجاء لما يقولها يقتنع بيها يحس بيها يعيش فيها يكررها ترجع تخبط في عقله تحرك قلبه يتملي رجاء يمشي كويس يبقى قل كل ما هو إيجابي ولا تقل أي شيء سلبي إياك واحد فيكم يقول مش عارفين مصر رايحة على فين لا لازم تقول كله خير ولازم تقول اللي ابتدى يكمل ولازم تقول هنشوف أيام حلوة لازم تقول كده وما ينفعش تقول يمكن الخدمة تقف لا لازم تقول الخدمة هتستمر وهتكبر يبقى انت شوف انت بتقول ايه عشان اللي بتقوله ده هو اللي هيحكم موقفك اتنين افتكر دايما قاعدة مهمة انك الشيطان كذاب وابو الكذاب لو هو جه يوشوشك كذاب واخطيت لو بعت حد من عياله يوشوشك برضه كذاب بس ما تشتمش البني ادمين لكن يعني خليك واعي ان ما اكثر الرسائل الكاذبه اللي بتتحدف علينا كل يوم رسائل كاذبه والرسائل الصادقه بتاعه ان ربنا بيقول انا معاك ما تخافش كله خير ما هو ده الصادق الوحيد اليأس نتاج أكبر كذبة في التاريخ اليأس هو نتيجة أكبر كذبة في التاريخ هي إيه الكذبة الكبيرة؟ إنه ربنا رحمته محدودة إن ربنا بيجي في وقت كده يرفض الخطى الحياة دي كذبة ربنا ما بيرفضش أي حد في أي وقت يرجع يقول أخطيت ما بيرفضش إذا هي كذبة يهوذا هلك بكذبة صدق الشيطان اللي بيقول له مفيش تراجع يا ريته تراجع ثلاثة اطلب الإيمان والرجاء بإلحاح الإيمان والرجاء دايما لازقين في بعض لأن هما بيت... موضوعهم غير منظور أنت مؤمن بالسماء وبترجو السماء مؤمن ربنا بيحبك وترجو تدخل إلهي اطلبهم يا رب زود إيماني يا رب زود رجائي فيك زود ثقتي إن كله هيمشي كويس اسندني في الحتة دي غير طبعي المتشائم يبقى انت حاطط الموضوع في الصلاة لانك حاسس انه ايه طبع غلاب برضه فكل لما تيجي تعدل شوية تلاقي نفسك رجعت تاني لطبعك القديم المتشائم اللي, اللي شايف مفيش فايدة لما ابو الولد قال له اعن عدم ايماني اهو ده طلب طلب حلو يقول ما ينظر الإنسان كيف يرجوه أيضا ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظر فإننا نتوقع بالصبر نقطة رابعة من الحاجات اللي تكسر التشاؤم خالص وعود ربنا ذاكرها كويس لما تحط وعود ربنا قصادك وتملى عقلك أنا بفرح قوي لما بتبعتوا لبعض مسجات يغلب عليها طبيعة الوعود رسائل كتيرة بتجيلي يعني على الموبايل بلاقي أغلب الناس بتختار الكلام اللي فيه وعود وده حلو حلو لأن ربنا مش بيكذب فبدل قال كلمة هو مسؤول عنها وبيعملها فعلا وبالتالي احنا بنفكر نفسنا أن ربنا قال كده وربنا ما بيكذبش فبيقول بيحبنا يبقى بيحبنا بيقول قادر يبقى قادر بيقول له يوم يحاسب فيه الأشرار خلاص بيقول قادر يغير كل حاجة يبقى قادر استرجع وعود ربنا زي الوعد الجميل نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصد لا تكف عن المحاول يعني إيه تاني بقول لكم الطبع غلاب في ناس نظرتها سوداوية بحجة الواقعية عاوزة نغير دماغها فهتلاقي كل شوية تمشي خطوتين وتتزحلق تاني وتقول مفيش فايدة حاسب حاول تاني قاوح مع عقلك تاني ما تستسلمش للطبع القديم المتشائم لازم توصل انك تبقى شخصيتك مختلفة في الحتة دي بتغير لسانك بتغير طريقة تفكيرك بتقفل ودانك عن الكلام السلبي عمال تزق نفسك عشان تكتسب الطبيعة الجميلة دي بتاعت أولاد ربنا اللي عايشين برجاء عايشين شايفين ربنا في كل حاجة ومتوقعين دايما خبر خير دايما عايشين على خبر خير حتى الخبر اللي مش خير بيقولوا ورا منه خبر خير لا تكف عن المحاولة يقول فسد الوعاء الذي كان يصنع من الطين بيد الفخار لو الحكاية باظت خالص لو العجينة خربت خالص هيحصل ايه عاد وعمله وعاء آخر يعني لما تلاقيها يعني باظت خالص هي القصة كلها عبارة عن عجينة في ايد ربنا هيعجنها تاني ويشكلها تاني ويطلع بلد جميلة ويطلع نفوس جديدة ويطلع خدمة جديدة وكله يمشي كويس آخر نقطة افتكر شخصيات ومواقف عاشت بالرجاء يعني راعوز دي لزقت في حماتها وقالت لها أنا همشي معاك واخدمك يا بنتي ما تضيعيش عمرك أنا ما عنديش عيال تاني هتدفني روحك بالحياة معايا قالت لا لا أنا ماشية معاك وعندي رجاء ربنا بتاعك مش هيكسفني وفعلا راحت كأنها أما عبدة انتهت بأنها جدة للمسيح بسبب الرجاء واحد زي بطرس بدأ بإنسان يلعن ويحلف ويجدف ويل وينكر وجود وينكر المسيح وانتهى بقديس عظيم جدا بسبب الرجاء أستير في الأول خايفة وبتقول طب ما أنا هموت كده هدخل يقطع رقبتي لأنه ما استدعنيش وانتهت انها من اعظم ملكات اليهود وسبب خلاص لشعبها يبقى افتكر المواقف اللي بتبتدي صعبة وتنتهي حلوة وافتكر معاها ان ربنا قادر وحكيم ومحب وضابط الكل دول مع بعض يدوك رجاء لإلهنا كل مجد وكرامة